زي ما اتفقنا مشاهدينا الكرام في الجزء الأول من هذه الحلقة إن إحنا فعلا محتاجين ثورة ثورة على الأخلاق الف- الفاسدة ثورة من الأعماق ثورة تدعونا إلى مكارم الأخلاق ثورة تهذبنا تنقينا تزكينا تنتقل, تنتقل بنا إلى أبعد الآفاق كما حلمنا آه، المشكلة ان احنا آه، يعني عشنا في ظلال ال- ال- النظام الماضي سلوكيات خاطئة وبعد الثورة الناس كانت فعلا عاوزة تتغير لكن مانيش عارف ايه اللي حصل نطلع تقرير نشوف كلام الناس ونرجع لكم مرة تانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كل سنة وحضرتك طيب بالصحة والسلامة والعود والأيام على جميع المسلمين بالأمن والأمان إن شاء الله لو قلت لحضرتك لو قلنا لعيد السنة دي ثورة يا ترى يكون ثورة عليه على كل ما هو خطأ زي أخلاقيات المفروض أنه التسيب اللي موجود في الشارع ما يتوقف المبا... ارتفاع الأسعار خطأ ما ينفعش عاوزين حزم والتزام حتى يطمئن الشارع ويطمئن كل مواطن على نفسه وعلى بيته وعلى عمله وعلى رزقه شكرا يا فندم كل سنة وحضرتك طيب صحة والسلامة بسم الله الرحمن الرحيم هو ان شاء الله عمرنا ما نتغير الا اما نغير انفسنا اول طالما انفسنا اتغيرت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ممكن يصلح لنا كل شيء كل شيء ممكن يتصلح لنا الحمد لله طول ما احنا نرجع لربنا طالما مش راجعين لربنا يحصل حاجات كتير فساد آه غلا آه من كل الاتجاهات فانت غير من انفسك الاول هتبص تلاقي نفسك انت مرتاح عايش مرتاح اكل شارب نايم في عيشه مرتاحه طالما مخلص لر- لربنا سبحانه وتعالى مش مخلص لله منتظر ايه؟ يعني انت منتظر ايه لما اصلا انت بتفسد تشرب بتعمل بت- لا مؤاخذه يعني بتعمل حاجات كتيره في اللفظ فما ينفعش اخلص لربك سبحانه الله وتعالى صلي صوم زكي آه صله الرحم كل ده ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام موصين عليه طالما موصين عليه ما بنعملش بيه ليه؟ انت ما بتعملش بيه ليه؟ انا ما بعملش بيه ليه؟ ده ما بعملش بيه ليه؟ ما انت لو اتجهت لربنا سبحانه وتعالى ورفعت ايدك للسما كده قلت يا رب ارزقك من حيث لا تحتسب
الاول اهم حاجه ان المفروض تبقى الناس عندها اخلاق بعد الثوره من المفروض تبقى في اخلاق وفي يعني احنا وصلنا لحاجه اساسا كنا نفسنا فيها من زمان كان آه، المفروض بقى تبقى اللي احنا بنشوفه دلوقتي ما بنشوفوش في آه، في الشارع الشارع مش كويس وفيها ناس مش كويسه وفيها ناس برضو يعني آه، ما صدقت امتلكت فرصه بالنسبه لل- للي حصل ده وبت- وبتعمل عمال مش كويسه فاحنا نطلب من ربنا ان احنا ن- تبقى تبقى احسن من كده عشان عشان كده الشارع اساسا الواحد بيخاف يمشي في الشارع وحريمه بتمشي في الشارع والسرقه والنهب والنصب وكل حاجه شغاله وده احنا ما كناش عايزينه احنا كنا اهم حاجه ان احنا كنا تبقى آه، لقدام عمرنا ما نجيب لورا ويعني نطلب من ربنا ربنا يصلح الحال احنا نتمنى ان الثوره تكون ناجحه مليون المية بس هتنجح لما احنا قلوبنا تبقى قلوب بعضيها نحب بعض بلاش اللي احنا بنعمله ببعض لو حبينا بعض هتبقى الدنيا جميله والعيشه تبقى مرتاحه وممتازه فوق المليون لا اله الا الله انا بقول ربنا يولي من يصلح للبلد ديت وهي هتبقى تمام لو في ناس كويسه وفيها عندها دين البلد دي هتستمر وهتبعد عن الفتن احنا عايزين يبقى في عدل طول ما في عدل بعد الثوره ومح- ومحبتنا لبعض هنعيش هو ان شاء الله باذن الله كل سنه وانتم طيبين الاول وزي ما حضرتك قلت احنا لازم نغير نفسينا قبل ما نغير اي حد وقبل ما نختار اي عضو مجلس شعب او نختار اي وزير او نختار اي رئيس جمهوريه لازم احنا نغير سلوكنا مع بعضينا الاول ونتقي الله مع بعضينا في كل حاجه في المعامله وفي العمل وفي كل حاجه في الدنيا حضرتك شايف امتى تحديدا هيتغير ما هي هتتغير تحديدا ان شاء الله واخد بالك ما بقول لحضرتك لما احنا نغير نفسينا الاول لازم نتقي الله مع بعضينا لازم نخاف على بعضينا ونحب بعضينا واخد بالك حضرتك ونتمنى الخير زي ايام جدودنا كده زمان والجار يسأل على الجار وكل حاجه زي ما الشريعه الاسلام بتقول بالظبط لكن حته واخد بال حضرتك ازاي ان احنا واخد بالك قبل ما نقول هنزيل وزير وعايزين غفير وعايزين ده وعايزين ده لازم احنا نشوف سلوكنا مع بعضينا ايه الاول وبعد كده نشوف ال- احنا لو سلوكنا اتعدل مع بعض وبالك لو جه مين لازم هيخاف ربنا واخد بالك لان هيحس ان في ناس واقفه له في وشه واخد بال حضرتك بس لكن احنا واخد بالك انت هنقعد نقول احنا عايزين نقعدوا مجلس شعب مش عارف ايه وعايزين ايه وعايزين ايه وعايزين ايه واحنا سلوكنا مع بعضينا مش كويس ما بنتمناش الخير لبعض لما انت ربنا واخد بالك هيبارك لنا ازاي اساسا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل سنه وحضرتك طيب حضرتك طيب يا فندم ربنا يخليك حضرتك صلاه العيد الحمد لله بفضل الله ربنا يبارك لك لسه خارج دلوقتي بفضل الله يا ترى اول حاجه فكرت فيها بعد الصلاه ايه بفكر الناس ترجع تاني تتغير لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الناس عاوزه الحكومه تتغير وهم مش عايزين يتغيروا لابد ان احنا نتغير من السلوك ونرجع الاخلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اللي ناقصنا اخلاق مش ناقصنا حزب فلان ولا جماعه فلان ولا الاخلاق نسود الامم بالاخلاق نحب بعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لو جت فينا الحته دي ان احنا نحب لبعض الخير البركه تنزل وربنا سبحانه وتعالى قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اللي ناقصنا دلوقتي كلنا ابدا بنفسك ربنا هيبارك لك وربنا اداك الفرجه او ادانا الفرجه للشخص مش للجماعه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من هي- من حيث لا يحتسب لابد ان كل واحد سلوكه يتغير احنا مش عاوزين نقول هنتعلم من الاجانب الاجانب دلوقتي خدوا الاسلام وبينفذوه الأد- الاجانب يلتزموا بالعمل بالدقه بالاخلاق مفيش حد بيكسر اشاره نحترم المرور حتى لو مفيش امن الامن والرقيب هو الله علينا فلازم نحترم بعض ونقول كل سنه طيبين وللمسلمين بخير وللشعب المصري سواء مسلم او مسيحي وحتى ان احنا نقول للمسيحيين ان احنا اخلاقنا والدين بتاعنا دين اخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاخلاق مع المسلم وغير المسلم كل سنه وحضرتك طيب حضرتك طيب ربنا تسلم ربنا يبارك لك يا فندم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
المشكلة إن إحنا عشنا في آه، آه، ظلال سلوك وعادات وأفكار يعني وسد ووطد لها النظام السابق توهمنا يوما ما بأن المكر والكيد مهارة وبأن الكذب والنفاق شطارة وبأن الغش والتدليس من أصول التجارة وبأن الظلم والبطش من لوازم الإدارة إحنا محتاجين نقول إذا كنا عاوزين ثورات يبقى لابد أن تسبق تسبق هذه الثورات ثورات على الأخلاق صحيح شيخ أمين تمام آه يعني هو آه عايزين نعرف حاجة مهمة وهي أي إنسان بيسيء خلقه بيخسر اللي كان عايزه من ورا سوء الخلق ده بمعنى لو إن التاجر كذب زي ما أنت بتقول الكذب شطارة الكلام ده في التجارة لو كذب في تجارته يخسر التجارة يخسر التجارة يخسر الفلوس يخسر الفلوس النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما محقت بركة بيع يعني أحد الكذب بيضيع الفلوس مش بيضيع الجنة بس معايا بيضيع الفلوس والنبي تمام.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكذب ينفق ثم يمحق الكذب في التجارة اه هتبيع طب بيع طب وبعدين فلوسك كلها هتضيع بعد كده انا عايز اقول لك احنا كنا في موقف يمكن كان معايا الدكتور حازم كنا واقفين بالسياره مع بعض و... في احد شوارع المنصوره وبعدين جه لينا شاب من الشباب آه، بيطلب آه، بيطلب صدقه فاكر يا دكتور حازم بيطلب صدقه بيطلب فجه كده ف فاحنا تجهزنا ان احنا هنديله حاجه ف بيقول لي ايه بيقول لي انا عايز مساعده اديني مساعده اجيب لاختي جهازها انا بشتغل وكده ففعلا انا والدكتور حازم هممنا ان احنا نساعده يعني فبيقول ايه انت عارف بيقول لي انا بيقول لي انت عارف عارف مين اللي بيساعدني ومين المتولي امره قلت له مين قال لي الدكتور حازم شمال الدكتور حازم كمل فانا بصيت الدكتور حازم فبقول له فالدكتور حازم قال لي انا ما اعرفش حاجه هو مش عارف ان انا آه، فلان واللي جنبي الدكتور حازم فانا بقول له وانت عارف الدكتور حازم قال لي آه طبعا امال ايه معايا ده هو اللي مجهز اختي وهو اللي كده بس انا فاضل لي بس شويه حاجات آه، مش عارف غساله وبتاع فالدكتور حازم مع ده كله الدكتور حازم قال انا يعني من من داخليا يعني ان هو هيساعده نعم.
وفعلا حط ايده في جيبه وبيطلع فلوس عشان يساعده ف... فبيقول له تعالى فلف الدكتور حازم فالدكتور حازم بيقول له انت تعرف حازم شبان منين؟ قال له والله ده ده جاني لحد بيتنا وجايب لاختي الثلاجه بنفسه فانا عايز اقول لك ان المساله يعني بداله ولا ما ادالوش يا شيخ ما- مش فاكر انت عملت كده لا ما ينفعش لازم ها طب رد فعله يا شيخ امين شيخ امين رد فعله ساعتها ايه؟
مين؟
لما عرف انه دكتور هو ما حازم عرفش ما ما بلغتوش ما قلنالوش.
بلغتوش بس أنا صدقته. جايز عملها من غير ما قلنالوش بعد ما مشينا من كتر ما اقسمت على الدكتور حازم يمينه بقى انفقت شمال بعد ما بعد ما بعد ما مشينا بقى- بقى اقسمت على الدكتور حازم بقول له بالله عليك انت ما ما رحتش ونسيت فالدكتور حازم، والله ما اعرفه هو عمل لي سمعه انا لقيت ناس قرايبنا بيقولوا ده في واحد وقفنا وقال دكتور حازم اللي مجهزني فالراجل شوف الكذب. انا طبعا احنا احنا شغلنا باللي هو قاله نعم لدرجه ي- احنا ما عرفناش نديله حاجه ما عرفناش نديله حاجه يعني ما قدرناش نستفسر عن موضوعه وعن فالكذب يضيع الرزق أصا- اساسا طيب انا عاوز اقول حاجه تانية انا عاوز اقول احنا فعلا في البدايه محتاجين نتربى بس شيخ امين لما نيجي تقول تيجي حضرتك تقول ان احنا احنا محتاجين نتربى بعض الناس يقول طيب وانا هكون صريح اتربى على طريقه مين معلش في اللفظ على طريقه الاخوان طريقه السلف طريقه التبليغ والدعوه ولا حتى طريقه العلمانيين والليبراليين اتربى على ايد مين انا هقول لك على حاجه مهمه آه، مهمه لان ربنا هو الذي ذكره ان ربنا سبحانه وتعالى آه، خلى في كل مخلوق في هذا الوجود خلق منهم صاحب خلق حسن ومنهم صاحب خلق سيء حتى في الحيوانات والطيور والكلام ده تمام فمن الناس اللي بياخد الخط اللي بي اللي بي على اي اتجاه نعم.
بياخد الخط اللي بيخليه يرتقي الى الملائكه ومن الناس اللي بيخليه ياخد خط ينزل الى والعياذ بالله تعالى مخلوقات دنيئه تلاقي اي واحد يعني ما بال اليهود شبهوا بال- بالح- بالحمير معايا مثلوه ك- كمثل الحمار يحمل اسفاره معايا وما بال رديء الهمه شبه بالكلب مثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث معايا ما بال آه، آه، ما بال ما بال المؤمن الصادق مثل بالنحله التي اذا اكلت اكلت طيبا واذا وضعت وضعت طيبا يعني حسن احنا الخلق ممكن نتعلم من من بعض الحيوانات بعض الاخلاق قال اه طبعا سبحان الله العظيم ها يعني الواحد لما يرى التوكل معايا تتعلمه منين من الطيور قال النبي صلى الله, صلى الله عليه عليه وسلم.
وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه طيب بمناسبة آه، ذكر بعض الحيوانات تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية
شوفوا هنا ده الموقف اللي انا قلت لكم عليه ودوه الغابه بصوا هنا لما لقى شوفوا راجع لصاحبه ازاي شوفوا ازاي بيقول له انت هتسيبني لا لا لا انا بحبك ما تسيبنيش انا مش عايز اقعد في المكان ده انا عايز اجي معاك هياخدوه لمكان تاني هو كبر لازم يعيش حياة طبيعية أنا عايزكم تدققوا النظر في هذا الموقف لأنه في غاية التأثير الأسد بينظر للغابة عشان عايزينه يعيش حياته حر من غير ما يكون في شقة مقفولة لاحظوا إن صاحبه اللي هو واقف لابس آه، أصفر ده ده صاحبه وحبيبه قوي ما بيودعوش شوفوا مش عايزين يبصوا لبعض مش عايزين ينظروا لبعضهم شوفوا الأسد حزين إزاي شوفوا ولما راح ل- ل- لعيلته شوفوا ازاي م- ما بيحبهمش زي ما كان بيحب ال- اصحابه اللي اتربى معاهم وبيحبهم شوفوا يمكن ده ابوه او اخوه كبير ولكن آه، شوفوا ازاي ما بيحبهمش قوي زي ما كان بيحب اخوانه وحبايبه اللي اتع- اللي اتربى معاهم لان ده هنا بعد كام سنه آه، رجعوا له آه، كان كبر جدا في الغابه وعايزين يشوفوا بقى هو لسه فاكرهم ولا لا آه، شوفوا الاسد لما شم ريحتهم بعد ما سابوه ودعوه شوفوا ازاي راجع بالراحه بالراحه بالراحه شوفوا اول ما هيشوف صاحبه زي ما بيقول الشاعر واقرب ما يكون الشوق شوقا حين تقترب الديار من الديار اصبح قريب منه شوف هيعمل ايه هنا بقى تبدا القبلات وتبدا الاحضان ويبدا العطف ويبدا الحنان يعني منظر عجيب يحضن ده مره وده مره مفيش مخالب بتتفرد مفيش حاجه شوفوا ازاي ومره باحتكاك الرؤوس ومره بتقبيل الفم ويحب ده ويشوفه ازاي وما بيوقعهمش ده وزنه تقيل جدا ده وزنه يجي اكتر من يمكن 200 كيلو او اكتر شوفوا ازاي تاني ولا ما بيوقعهمش هو عارف ان وزنه تقيل مش عايز يضغط عليهم بحضنه علشان ما يوقعهمش شوف ازاي وقبل بالفم مع ان الاسود لا تقبل بالفم شوفوا ازاي فالعبد بأخلاقه هنا جاب لهم المدام بتاعته كان اتجوز وقال لهم سلمي على عمه وعلى اصحابي وحبايبي وخدهم وراح للعيله اللي هو عملها شوفوا هنا قاعدين معاه بي شوفوا ازاي دول اولاده شوفوا هنا بيلعبوا له في صوابعه شوفوا ازاي هيجيب لهم اولاده في امان تام من غير سبحان الله العظيم شوفوا ازاي ده ابنه
سبحان الله يعني آه، أنا أعرف الأسد شجاع قوي آه، أخاف من الأسد لكن أعرف إن الأسد عنده حب ووفاء أول مرة أتعلم هذا الدرس من الأسد آه، سبحان الله هو طبعا الفقرة دي يعني الحقيقة من من أحب الفقرات آه، لدي والحقيقة أنا- أنا بحب آه، أشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى و- وإزاي بيغير القلوب وال- الواحد بيتعلم إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخلي الشرس طيب والشرير معاه حنين والمفترس معطاء ده المشكلة إن إحنا خدنا من من خلق الأسد القوة فبنقوم نستأسد على الناس
سبحان الله لا هو الاستئساد يكون على اعداء الله النبي عليه الصلاه والسلام سمى سمى الحمزه اسد الله واسد رسوله نعم ال ال ال الاستئساد يكون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به مش بعضكم البعض ترهبون به عدو عدو الله وعدوكم والمسلمين يد واحده على من سواه معايا وال- و- و- وتتكافأ دماؤهم لكن ما ينفعش ان إن المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يظلم اقول لك على حاجه بقدر بقدر تجبر الانسان على الضعفاء بقدر ما بيذل الاقوياء
جميلة أوي دي بالك؟
اسمعها تاني بقدر ما ما, بي ما بقدر تجبر الإنسان الانسان على الضعفاء بقدر ما بيذل الاقوياء يا سلام ليه؟ بقدر ما مثلا بقدر تجبر الانسان او عصيانه لامه وابيه وهم كبيران بقدر ما بيكون شقي قال قال تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وقال وب- في يحيى وبرا بوالدي ولم ي... و... و... آه، وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا قالوا ما, ما- ما علم احد عاقا لوالديه الا كان جبارا شقيا ما يفلحش ابدا مهما حصل مهما حصل مهما حصل لا يفلح ابدا واينما توجهه لا ياتي بخير لكن ال ال ال ال ال البني ادم آه، عنده فرصه عظيمه انه يتغير النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اهدني مكارم الاخلاق لا يهدي مكارمها الا انت صلى الله واصرف عليه عني وسلم.
مكارهها لا يصرف عني مكارهها الا انت في جزيئه يعني احب آه، اختم بها قبل ما ان ان إن الواحد ما يتعلمش فقط من من من من جماعه ويسيب اخرى ما يتعلمش من طائفه ويسيب اخرى معايا لكن ممكن ياخد من كل حاجه حتى الكفره ينفع الواحد يتعلم منه ما هو ده الكلام اللي هرجع به للدكتور حازم لكن بعد هذا الاتصال معانا الأستاذة سامية من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سعيدة جدا جدا جدا والحمد لله رب العالمين إني وفقت لمكالمة مشايخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا يبارك فيك أسأل الله العظيم الجليل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى اللهم ادعو الله لي أن يثبتني يا رب على طاعته يا رب وأن آمين.
يمن علي آمين.
بهداية لا أضل بعدها أبدا نحن وإياك إن شاء الله بإذن الله بالله عليكم ممكن أكلم فضيلة الشيخ حازم شومان اتفضل يا فندم
أنا سعيدة اتفضلي يا جداً.
اختي تحت امرك
ادعي لي ربنا يهديني ربنا انا لما يهديكي بشوفك ويهدي الحمد لله رب العالمين احس ان ايماني بيطلع الحمد لله رب العالمين واتمنى اني اموت شهيده في النفاس يا بتوعي ربي ادعوا لي ادعوا لي ان الله تبارك ربنا وتعالى يرزقنا جميعا الشهاده في سبيله يا رب اللهم امين يا اللهم رب ادعوا لي وادعوا لوالدتي امي ربتني على طاعه الله وبتحب ربنا يكرمك يا اختي ويكرم كل اخواتنا وكل بناتنا وكل فتياتنا يا رب ويجعلهم كده يعني زي السيدة مريم في العفاف وفي العبادة وفي الطاعة وفي حب الله سبحانه وتعالى
ومعانا الأستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أستاذ محمود
الله يخليك كل سنة وحضرتك طيب
وانت طيب الله يخليك كل سنة وانتم بخير وأنت بخير تحب تقول إيه معانا فضيلة الشيخ أمين أنصار كل سنة وانت طيب يا شيخ وانت طيب اهلا وسهلا
وفضيلة الشيخ حسن شومان وفضيلة طيب يا أخي.
الدكتور محمد كل عام وانتم بخير نحبكم في الله والله جميعا وانت حبيب قلبي وكل المسلمين بخير
شكرا جدا على اتصالك وكل سنة وحضرتك طيب معانا الأستاذ أسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أحمد حياكم مرحبا.
الله وبياكم ربنا يبارك وجعل فيك يا الجنة- فندم
وجعل الجنة مثوانا ومثواكم آمين يا رب العالمين بارك الله في جميع شيخنا الكرام وجعلهم الله من أهل الجنة ممكن أكلم الشيخ حازم شومين اتفضلي يا فندم
ازيك يا شيخ حازم أهلا يا أختي أهلا وسهلا تقبل كل سنة الله وأنت منا طيب وانتوا طيبين وكل أخواتنا بخير يا رب اللهم أمين أنا بحب كل برنامجاتك يا شيخ حازم وسمحت لك بحلقات برنامجات لأنت غالية وتنقصت بفضل الله الحمد ربنا لله.
يكرمك يا رب و- ويزوج كل اخواتنا اللي مش متجوزين و... ويرضي ازواج كل اخواتنا المتجوزين عنهم يا رب ويبارك لهم في ولادهم يا رب
معانا حبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو حبيبة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بك يا فندم أنا بهني الأمة الإسلامية كلها بعيد الأضحى المبارك وإحنا بنهنيك ازيك يا أستاذ أحمد يا مرحبا بك وازاي مشايخنا بيسلموا عليك الشيخ أمين والشيخ حازم شومان ربنا يبارك لهم يا رب ربنا يبارك فيك بارك بهني الأمة الإسلامية كلها بعيد الأضحى والله يا استاذ احمد في رساله كده بس توصل ل- لوزير التربيه والتعليم ان احنا مش ع- مش حدش عايز يسال في العمال خالص ولا يدي حقوقها خالص وبالذات العمال التعاقد مش العمال اللي هي المتثبته بقالنا ثلاث سنين دلوقتي ما خدناش اي حق من العمال
والله احنا احنا يعني احنا آه، بنضم الرسالة دي صوتنا أنا لصوتك وجهتها اولا والله لكن احنا سعيد بنقول بالذات ومحدش برضه اتكلم فيها والاستاذ منعم الاسفل ربنا يبارك له يعني نعم نعم طيب خلي الكلام في بعض هذه الأمور في الحلقات اللي تأتي بعد العيد بإذن الله لكن احنا النهاردة في وقت تهاني ووقت بعث مع لبعض الموضوع.
الرسائل نعم يا شيخنا بنقف مع الموضوع ده نعم بنقف مع الموضوع ده ولا بلاش سياسه نخليها بعد العيد خلينا ن- في انتوا في معانا ال- جمعه 18 11 الجمعه ده اللي ديت بعد لا، ان الجايه شاء الله كلنا الاسبوع نازلين القادم باذن الله ان شاء الله باذن كلنا الله نازلين ان شاء الله طيب معنا الاستاذ عيد السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم اني يا- احبكم في الله احبك الذي احببتنا فيه والله ليا الشرف ان انا اتكلم مع مشايخنا واحنا لنا الشرف ان احنا نسمعك اتفضل يا فندم أستع- استحلفك بالله نفسي اتكلم بس الدكتور حازم شومان اتفضل دكتور حازم معاك ربنا يكرمك يا اخي اتفضل ازيك يا دكتور ربنا يا حبيب قلبي يكرمك اهلا وسهلا اللهم أهلاً.
اجعلكم من المخلصين في القول والعمل اني احبكم في الله يا رب يا رب احبك الله استحلفك ربنا استحلفك بالله تدعي لوالدي بالشفاء العاجل واختي بالزوج الصالح أ- أ- أ- استحلفكم ربنا بالله يشفيه ويرزق اختك الزوج الصالح وكل بناتنا واخواتنا يا رب اللهم امين يا رب وتدعي لحضرتك ب- لشعب سوريا كده يا وش- وشعب اليمن ب- يعني إن- ان هم ي- والله ربنا يخلص شعب سوريا وشعب اليمن وشعب مصر وكل الشعوب مما هم فيه من ظلم
شكرا جدا على اتصالك معانا ابو عبد الله السلام عليكم ورحمه الله يا مرحبا كنت فين قرب معانا شويه قرب صوتك من التليفون لا انت بخير ها وانت بخير وبأن مشايخنا العظام اللي مع حضرتك ونزلة العيد تقبل الله منا ومنك خاصة من الشيخ آه، ذو القلب الطيب الشيخ أمين أمطار ربنا يبارك فيك شيخ امين صاحب الرقه
والشيخ أمين حازم شيخنا.
شيخنا والله ونشهد الله أنا نحبهم في الله ربنا يبارك فيك فضلت الشيخ اللي مع حضرتك آه، وبدأ وبدأ حضرتك جامد إن أنا أنا كنت سبب في في الهداية من طبعا في أسباب يعني من أسباب هداية الواحد
آه، تمام كده شكرا على اتصالك آه، طيب حد معانا الاستاذ احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا استاذ احمد الله يبارك فيك ربنا يبارك لك يا رب اتفضل استاذ احمد آه، اولا آه، انا اطالب من المشايخ يدعوا لي ويدعوا لاولادي وزوجتي بس الاول ربنا يبارك فيك وكان في اتصال امبارح مع آه، يعني اخت اتصلت بال- بالدكتور بالشيخ آه، عبد الله بن عبد العزيز كلمته في حاجات كتير جدا بس الشيخ ما جابش الاجابه اللي تشفي صدري يعني فرجاء يعني نفسي الدكتور حازم يسمع الاسئله دي وي وي- يعني وي ويعد الاجابه لل- للموضوع ده ربنا يبارك فيك ان شاء الله باذن الله شيخنا سمعك طب يكرمك يا ننتظر أخي، ربنا قليلا يبارك اخوانا في الكنترول وارجع للدكتور حازم آه، واسال هذا السؤال اللي بديته عند شيخ امين النهارده لما نقول احنا عاوزين نتربى نتربى على ايه طيب نتربى على آه، يعني انا هقول مسميات آه.
على جماعه الاخوان ولا جماعه السلف ولا جماعه التبليغ سلام.
والدعوه ولا الليبراليين ولا العلمانيين لا، لا، لا، أي دول- لا، لا، شوف أنا هقول الإخوان لا احنا عاوزين لان هقول لحضرتك والسلف حاجه انا ما تجيبش اكون ولا صريح إبراهيم.
انا أكون لا احنا انا اكون صريح مع حضرتك ان قلت سلف بعضهم لا ده متشدد ان قلت اخوان يقول لك كذا ان قلت علمانيين ده سايب الدين احنا عاوزين نحدد معالم معينه نبتدي من يعني من جميل.
عندها الطريق جزاك الله خير استاذ أحمد. يعني يعني احنا بس هنفصل ال- ذيل السؤال يعني الليبراليين والعلمانيين دول نخليهم على جنب كده لان كل شرع سوى شرع لا ما هو الا اهواء البشر تمام. قال تعالى ثم جعلناك على شريعه تمام.
على زي حارس الباب اللي ممنوع يدخل حد من الباب انتوا امناء على هذه الشريعه حرس حدود زي حرس حدود مصر ثم جعلناك محمد وامته عليه الصلاه والسلام على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع ايه أهواء.
اهواء الذين لا يعلمون نعم الديمقراطيه والليبراليه وال... وكل هذا ليس من شرع الله في شيء ونحن براء من كل هذا امام الله طيب. سبحانه وتعالى احنا احنا دول التربيه بقى على الاخوان والسلفيين والتبليغ نعم التربيه نعم.
تربيه الاخوان ونعم التربيه تربيه آه، آه، السلفيين ونعم التربيه تربيه طبعا صالحي كل آه، فئه يعني ونعم التربيه تربيه التبليغ والدعوه اخواننا واحبابنا كما قال تعالى بعضكم من بعض يعني انتوا جسم واحد الكبد لو اتشال هنقلد الشيخ امين بقى في المعلومات الطبيه بقى يمكن هذا ده هذه بضاعتكم ردت دكتور إليكم.
محمد علي برضه يعني على يمكن ما ما فكرة، استفدنا منه طبيا جزاه الله خير دكتور- دكتور حازم شومان استنى بس استنى بس خلاص دكتور حازم شومان اصلا طبيب آه، وراجل كان بيحضر ماجستير وما حد- يعني اثناء عن تحضير الماجستير اظن آه، كان يعني الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وهكذا ربنا يبارك فيك.
الراجل اتصل بيا وهو يعني الدكتور حازم اساسا متخصص يعني معايا وكان وطبيب في الكلى الدكتور آه، محمد علي آه، طب اسنان والراجل يعني باذن الله تعالى هيكون آه، انت محضر دلوقتي ماجستير يا دكتور محمد معايا وربنا يكرمه مدرس في الجامعه الحاصل ان دول متخصصين ال- المعلومات الطبيه بقى تاخدهم منهم انا انا بس انا هاوي هم هم ربنا يبارك في الجميع اللهم امين امين رب العالمين بس هم بس الدعوه الى الله تعالى خدت الدكتور حازم والدكتور محمد بس يعني نبتدي منين؟
آه، نبتدي احنا كنا فين؟
احنا كنا احنا دلوقتي احنا المعلومات الطبية ذكرنا لو هذه شالت الاسماء لو اتشال الكبد ما شاء الله الشيخ امين انقذنا جزاه الله خير لو اتشال الكبد الجسم يموت بعد ثلاث ساعات لو اتشالت الكلى الجسم يموت بعد اسبوع فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول بعضكم من بعض انتوا حاجه واحده ينفع الكلى تقول انا مستغنيه عن الكبد هتموت ينفع القلب يقول انا مش محتاج الرئه في حاجه هيموت الجسم كله هيموت عضو واحد يتشال من الجسم الجسم كله هيموت يعني حضرتك يا استاذ احمد احنا بنتحدث الان في مساله الاخلاق واخلاق الملتزمين تحديدا ولا يمكن ان نتجاوز قضيه اخلاق الملتزمين من غير ما نتكلم عن تسامح الملتزمين مع بعض وايمان الملتزمين مع بعض يا اخواني في الله واخواتنا في الله تبليغ واخوان وسلفيين الاسلام نهر كبير عظيم بقاله 1400 سنه بيجري من قبل الاخوان ومن قبل هذا الجيل من التيار السلفي ومن قبل التبليغ والدعوه ال- الاسلام نهر بيجري كلنا قنوات بتصب في النهر ما حدش يعتقد ان هو النهر انا بحب قناه الاخوان اللي بتصب في نار الاسلام وبحب قناه التبليغ اللي بتصب في نار الاسلام وانا في قناه السلفيين التي تصب في نار الاسلام وبحترم كل قناه وبؤمن بكل قناه ولو معايا مليار جنيه هوزعهم على كل القنوات لن استاثر بهم لاحد دون احد يا اخواني في الله يعني يجب ان نحب بعض ويجب ان نوالي بعض النبي عليه الصلاه والسلام علمنا لما اخونا يموت بنقف على جنازته نقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا ايه تفتنا بعد ولا تفتنا بعده نعم نعم.
ولا تفتنا بعده ده سند كان سند ليا في ديني لما مات انا خايف ان انا اتفتن من غيره ولا تفتنا بعد اخويا ده سند ليا في ديني كنت لسه بقول من شويه الحديث بتاع اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا بيدخلوا يجيبوهم من جهنم يعني انا اخويا اخوك اللي انت دلوقتي بتتعصب ضده ده ده ممكن هو اللي يشفع لك عند ربنا ويخرجك من جهنم اختك اللي انت اتشكلت معاها في الجامعه من يومين عشان مين اخوان ومين سلفيه ومين ممكن هي اللي تشفع لك يوم القيامه و- وتخرجي بسببها من جهنم يعني يجب ان نؤمن بقيمه بعض كما قال تعالى اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فكلنا تعزيز لبعض ف يعني نعمه التربيه يعني استاذ احمد بقى فتح لنا مجال جميل جزاه الله خيرا يعني والواحد بيقنص اي فرصه لتاصيل هذا المفهوم الاخوان عندهم مشاكل احنا محتاجين يا سيدي هذا وإحنا قلنا المعنى إن تحديدا الإخوان واحنا أنبياء.
داخلين على انتخابات محتاجين هذا المعنى واحنا داخلين ايوه على جو ربنا يبارك في انتخابات حضرتك يا استاذ احمد نعم احنا محتاجين المعنى ده ايام الانتخابات حزب الحريه والعداله وحزب النور بعضكم من بعض حزب الله، الاصاله الله.
وحزب الفضيله جميل، جميل.
بعضكم من بعض جميل، جميل.
موقع Way to Allah وموقع Islam Way وموقع فرسان السنه وموقع المخلص وبعضكم من بعض الجمعيات الخيريه العامله لدين الله كلها بعضكم من بعض كل الدعاة بعضكم من بعض كل الملتزمات بعضكم من بعض احنا حته من بعض ولازم ان احنا نؤمن بهذا الامر ولازم ان احنا نعرف قيمتنا بالنسبه لبعض انا اخويا ده يعني انا لو خسرت اخويا انا خسرت كل حاجه لكن خليني دكتور حازم عشان تكون القفزه محكمه اخذ خطوه الى الوراء ابتدي بنفسي تقول لي
ابتدي بنفسي في الاخلاق نعم والله يعني منظومه الاخلاق اللي مطلوبه يا استاذ احمد منظومه عاليه جدا قال تعالى شوف ربنا وصف المؤمنين بايه شوف الوصف ده احنا عايزين نتكلم عن الحد الادنى للالتزام انا ما بتكلمش دلوقتي عن الاخلاق اللي تخليكي مع بكر وعمر في الجنه انا بتكلم عن الاخلاق اللي تنجيك من عذاب الله الاخلاق اللي عايز ينجو مننا من جهنم اللي عايز ينجو مننا من عذاب القبر اللي عايز ينجو مننا من اهوال يوم القيامه اللي عايزه تقف في ظل عرش الله اللي عايز يبوق منابر النور هذه الاخلاق الاساسيه يعني يعني ال- ال- الحد الادنى للالتزام الحد الادنى اللي ما ينفعش ان انا انزل عنه ايه هو يعني دلوقتي اه ايه هو ما حدد لي يعني معالم.
من- من ضمنه مساله الاخلاق ده من ضمنه بجانب حاجات معينه في الالتزام حاجات معينه في العباده من ضمنه مساله الاخلاق لما واحده روسيه تتجوز واحد مسلم وتسلم وت... وتعتنق الاسلام و... وتدخل الاسلام بجد و... ولما تتجوزه تكتشف ان هو ملوش دعوه بالاسلام اصلا لما هي تدرس الاسلام ملوش دعوه بالاسلام اصلا فمره من المرات بيتشكل معاها بيزعق لها بيسيء خلقه معاها فبتقول له ايه بتقول له اقتنعوا انتوا الاول بالاسلام قبل ما تكلموا الناس تقتنع بيه يا الله.
اقتنعوا انتوا الاول بدينكم لما راقصه روسيه يعني راقصه روسيه يعني تقول انا اتمنى ان اتزوج ثري عربي قالوا لها اشمعنى عربي يعني قالت لهم لانهم يعني عندهم اموال كثيره ولا يعقلون شيئا يعني يعني اما احنا دي سمعه المسلمين دي سمعه العرب قلب الاسلام يعني اخلاقنا وصلتنا لهذه الدرجه لما لاعب باسكت بول امريكي يسلم ويجي مصر بلد الازهر عشان يشوف الدين ينزل مصر يرتد لما يعامل المسلمين يكره الاسلام ال- انا هاخد ال-
انا انا هرجع لحضرتك بس انا عاوز اقف حته عند ال- ال- المهمه جدا عند الدكتور محمد علي بعد اذن حضرتك وارجع لك مره ثانيه دكتور محمد على كلام الشيخ امين وعلى كلام الدكتور حازم شومان آه، احنا لابد يبقى عندنا اخلاق هيجي بعض الناس يقابلك يقول لك طيب المشكله ان في ناس بتتغير ان غالب المجتمع مش كويس علشان خاطر اعيش في وسطهم لازم اتلون بلونهم تقول له ايه
هي للأسف يعني ده برضو من أعراض الأزمة اللي احنا بنتكلم فيها من الأول نعم.
أزمة الأخلاق آه، قضية ال- تغيير الجلد وعدم الثبات على المبادئ قضية في غاية الخطورة وخصوصا لما تبقى يعني تصل إلى اللي قلنا عليهم حملة الرسالة لما تصل إلى هؤلاء اللي هم مطلوب يبقوا ناس ثابتين يعني الله عز وجل لما وصف المؤمنين قال إيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا المسلم لا يبدل ولا يغير أذكر كلمة لل- لأحد السلف لما جه وهو في الأنفاس الأخيرة فأحد تلامذته بيسأله بيقول له أوصني فقال له آه، إن دين الله واحد فإياك والتلون الله الله إن دين جميل الله واحد فإياك, فإياك والتلون نعم فلما جه أظن ابن مسعود يمكن آه، هو صاحب هذه الكلمة أو آه، سيدنا حذيفة بن اليمان فالمقصد في هذه الكلمة معنى مهم جدا أن المسلم ثابت عند مبدئه حينما يعرف الحق حينما يوقن بهذا الحق ويدرك هذا الحق فهو لا ينكسر أمام أي مؤثر خارجي مهما كانت الظروف مهما كانت المتغيرات مش لما يجي النهارده تلاقي كلمات من بعض الناس بتحسسنا بالمعنى ده اما واحد يقول لك ان كان لك عند ال... انا اسف في اللفظ عند الكلب حاجه قول له يا سيدي لا ده مش اخلاق وده كده مش مش مش مزيه خلق المسلم المسلم الكلب كلب وال- والمسلم والإن- والمسلم عارف التباين بين كل واحد والتاني مش عشان انا ما هو النهارده ليا دكتور مصلحه محمد ما هيكلمك ويقول لك يعني انا اللي هصلح الكون ما هي خربانه خربانه ما هي دي- لا يعني انا عاوز اقول في قواميس فيها بعض الالفاظ أصبحت من الثوابت في المجتمع موضوع مثلا لو يعني من مثل ما ذكرت الآن احنا خلاص أصبح شيء أساسي في هذا المجتمع أن نسمع هذه الألفاظ ما هو ده ده ما اقول لحضرتك دي ازمه متكامله ومنظومه اخلاق اصبحت متهاويه وفي جميع الاصعده يعني مم.
لما نيجي النهارده حضرتك ضربت مثل تاني بخلق تاني اسمها- يعني دي سلبيه لما يجي النهارده يقول لك وانا اللي هغير الكون ايوه ممكن انسان واحد يغير النبي صلى الله عليه وسلم اذكر لك حديث رواه الامام احمد في مسنده آه، باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آه، خبر آه، زيد بن عمرو بن نفيل زيد بن عمرو بن نفيل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه جميله جدا عنه قال ايه ياتي يوم القيامه امه وحده بيني وبين اخي عيسى عليه السلام اخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عيسى والنبي بينهم مفيش انبياء مهم.
مفيش نبي آه، يعني يعني في, في الوقت ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل ده هيجي وحده احنا عايزين نفكر في المعنى ده ده جاي لوحده ده انسان ما فيش حد بيعينه على الطاعه ده انسان ملوش صحبه صالحه ده انسان ما فيش اصلا مسلمين ده هو كل اللي حواليه كان يسند ظهره لكن لجدار كان الكعبه صاحب مبدأ.
وينظر آه بالضبط كان ينظر الى الناس وهم يسجدون للاصنام وهم يذبحون على غير اسم الله عز وجل وهم يفعلون كل هذه الشركيات ويقول والله ما هذه مله ابراهيم عليه السلام ومع ذلك هو لوحده كل المؤثرات دي لم تغير فيه شيئا وثبت على مبدأه هذا هو المسلم انا ماليش دعوه حضرتك بتقول دلوقتي الناس كلها كده وج- ما ينفعش هذا الكلام يعني انا انا يعني الانسان المسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له طريق في حياته قال له ايه عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الواحد منكم امعه امعه دي كلمه الانسان ما يحبهاش لنفسه لكن للاسف في كتير من الناس من غير ما يحس هو بيبقى امعه يقول لك يا عم الناس كلها قالت كده ما فلان قال كده ده حتى الناس اصحاب ال- ال- اللي بيرددوا يا استاذ احمد كلمة المبادئ كتير ويقعدوا يقول لك المبادئ والحريات والمدنية والديمقراطية والكلام ده باعوها كله دلوقتي.
حتى هؤلاء النهاردة يعني لما بعد نجد المبادئ النهاردة الدستوريه باعوها نعم على رأي الدكتور حازم يعني تجد النهاردة حاجات صريحة ان ممكن تبقى الدولة دي حكم عسكري ومع ذلك نجد ناس منهم يقول لك احنا موافقين على كده ليه المهم الاسلام ما يجيش ابسط مبدأ ابسط مبدا اللي هو بيقوله ان تبقى الدوله مدنيه زي ما بيسموها مدنيه يعني بعض التعريفات او او من التعريفات اللي بيتحججوا لما نقول لهم مدنيه قريبه من علمانيه يقول لك لا مدنيه يعني لا عسكريه طب ما انت عايز عسكريه اين المبدا هذا السؤال الذي تساله حضرتك مساله التلون والتغير انا شايف انها من اخطر الامور النهارده واخطر شيء انها توصل تصل الى الملتزمين وانا عندي أخطر- قاعده قاعده يعني او اول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يكن احدكم امعا يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات طيب يا شيخ امين في قصه جميله قوي يعني آه، نتعود حضرتك نسمع بعض القصص اللي تعلق عليها لما كان احد الصحابه عليه حد ال- من حدود الله وحد القتل قتل احد الناس فخلاص آه، فهرب فبعض الصحابة اتفق معاه انه يرجع ليقام عليه الحد فلما رجع اندهش الناس قال لا، ده انت كنت عليك حد قتل ازاي رجعت ده انت كنت في رب جلدك فقال لهم الكلمة المعروفة آه، آه، حتى آه، لا يقال ضاع الوفاء بين الناس طيب فسألوا الصحابة طب انتوا ضمنتوا ليه قال حتى لا يقال ذهبت المروءة بين الناس وقف أصحاب القتيل قالوا احنا عفونا عنك طب ليه قال حتى لا يقال ذهبت آه، آه، آه، ذا- ضاع العفو بين الناس تعليق حضرتك على آه، يعني على الكوكتيل من الأخلاق
الحقيقه انا بس هعلق على حاجه بسيطه قبل ما ب- بخصوص موضوع آه، اختلاف الناس وجماعاتهم ومسمياتهم اخوان وسلفيه و... ابن القيم رحمه الله قال ان الله ان الله حجب الكمال له وحده الله الله إن الله حجب ان الكمال الناس قد اختلفوا له وحده هي دي بداية كلامه قال نعم.
إن الناس قد اختلفوا معايا وإن الله قد حجب الكمال ل- له وحده وأعطى كل فرقة من الناس كمالا جزء من الكمال معايا تمام قال فمن الخير أن تضرب مع كل فرقة منهم بسهم ولا تحجب عن نفسك أسهم الخير الله الله ولا تحجب عن نفسك أسهم الخير الكلام ده خطير يا شيخ امين ما- هتمسك عليك يا شيخ امين
فلما تلاقي ان في ناس بتتعلم منهم الجديه الله خلاص كن جادا مثلهم تلاقي ناس بتتعلم منهم ال- التسلف والسلفيه يمشي ورا الدليل كن مثلهم بتلاقي في ناس عندهم ال ال يعني ال الاخلاق الحسنه واللطف والرقه طيب انت دلوقتي صممت تاخد فئه واحده ب- بعيوبها ومميزاتها ولا المفروض تاخد المميزات وتترك العيوب لا تأخذ مميزات وتترك العيوب لأن الكمال لله وحده نعم فابن القيم رحمه الله يقول ومن الفطنة أن يضرب المسلم مع كل فرقة منهم بسهم الله كلام يأخذ السلف غالي آه نعم يأخذ ولذلك تلاقي راوي الحديث قد يأخذ الحديث عن رجل عرف مثلا بإيه ب- ب- ب- ب- ببعض التشيع شيعي أو بعض ال- الك- ليه أخذ ما عنده من الخير بس سلبه كما تسلب الشعرة من العجين ويرد حديثه في بدايته اه يعني ويرد لو حديثه في حديث بدايته يعني لما يلاقي حديث بيشجع التشيع يقول لا ده هو مؤلف بقى معايا وهكذا فهي مسألة مسألة ان المسلم لازم يكون آه، آه، يعني آه، نقي ولذلك ولذلك آه، آه، ابن تيمية رحمه الله كان شيخ الإمام أحمد بن حنبل يعني هو مذهبه حنبلي مهم.
جه بعد مئات السنين ومع ذلك خال- أخذ منه المذهب وخالفه في أشياء معايا البخاري كان تلميذ الإمام أحمد بن حنبل ولم يروي عنه مسلم كان تلميذ البخاري ولم يروي عنه مع مع انهم هو اللي معلمه علم الحديث نعم ليه؟ لان في اشياء عندهم كانوا ياخذون منها الخير ويتركون منها ما يضر الامه او ما يضر الله. فلذلك لا عجب انك تاخد من الناس آه، آه، كل واحد تاخد منه افضل ما عنده.
وهو ده اللي انا عاوز اقول ان الكوكتيل من الاخلاق اللي ذكرناه في هذه القصه عاوزين تعليق عليه وفاء مروءه عفو اه آه، الحقيقة النبي عليه السلام آه، آه، قال خلق واحد لو فقد بين المسلمين كلهم ما يدخلوش الجنة ازاي؟
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا الله الله نعم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا إيه السلامة بينكم ما قالش سلموا على بعض
السلام اه أفشوا.
اه أفشوا السلام يعني إيه ب- ب- بي- بمعناه العام.
أنت في كلمة بض... كلمة السلام سين لام ميم مهم.
معناها إيه معناها هناء نجاة سعادة براءة معايا خير بركة رزق أي حاجة فيها ضرر يجي السين واللام والميم اللي هي السلم والسلامة تبرئ زي واحد هيصيبه مرض تقول له إيه تقول له ألف سلامة معايا أنت سلمك الله من كل سوء ماشي, ماشي مسافر تقول له صاحبتك السلامة معايا أنت رايح ط- حتة عالية خايف تقع طب خد سلم الجنة اللي ما فيهاش ضرر ولا فيها معايا اسمها دار السلام معايا لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيم إلا قيلا إيه سلاما سلاما سلاما نعم.
الذين ي- لذلك قال الله تعالى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما مش سلاما يعني يسلموا بس على بعض لا سلاما يعني لم يضروا أحدا بقولهم برغم أن هم المضرورين وهم المأذيين وهم اللي كده يسمع أذاه ب- ب- بأذنه ويعفو ويصفح معايا وهكذا فافشوا السلام بينكم افشوا السلام يعني ايه اخوك بيزعل من كلمه ما تقولهالوش بي- بيضايق من تصرف ما تعملوش قدامه يا اخي حتى ال... حتى لو كان ال- اللي انت بتتكلم عنه ده كافر كافر وح... وكلامك عنه هيأذي اخوك المسلم ما تتكلمش على كافر يا الاخلاق حتى مع آه، غير المسلمين الميتين نعم الكافر الميت لو ذكرك ليه هيأذي مسلم حي ما تقولوش ولو كان كلامك حق طب احنا فين يا دكتور النبي عليه الصلاه نعم.
والسلام طب نسمع كلام النبي النبي عليه السلام السلام لما مات ابو جهل معايا وابو جهل اه ابو جهل نعم وكان عكرمه ابن ابي جهل موجود اسلم عكرمه فذكر ابو جهل في يوم من الايام فسبه الصحابه فتلون وجهه إيه؟ وجهه أب- وهو مسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تسبوا لا تسبوا فانهم افضوا الى ما قدموا معايا ولا يضركم لا يضرهم سبهم لا يضرهم سبكم له ويضر الاحياء ما تتكلموش غلط على حد يكون مات وخلاص يا اخي الاخلاق حتى مع البهائم ما ينفعش الواحد يشتم حيوان النبي عليه السلام لما خرجت معه امرأة وراكبة ناقة والناقة تعثرت كده ولا حاجة لعنتها قال انزلوا رحلها نزلوا بقى الحاجات اللي هي و... وسرحوها س- خلوا الناقة تمشي بعيد عننا قال لا ينبغي لنا أن تصحبنا ناقة ملعونة يا الله ما ينفعش الناقة اتلعنت تمشي معانا دي حيوان امال لما يلعن بعضنا البعض طب سبحان الله اذا كان الاسلام يعني آه، حريص على كل هذه الاخلاق ان تتوفر في صاحب الرساله دكتور حازم انا هكون واقعي شويه بعض الناس ممكن الشيخ امين حضرتك دكتور محمد ممكن يتكلم احمد في ال- ال- الشارع تلاقي سير عكس الاتجاه انت كده سير غلط هيقول لك اول كلمه انت حر تاجر بيسرق انت كده حرام انت حر واحد بيغش انت حر آه، واحد محتكر آه، آه، انا حر آه، يعني انا عاوز أف- عاوز اعرف يعني ايه مفهوم الحريه هل الاسلام آه، فيه قيد معين وضعه للحريات ولا ايه هو مفهوم الحريه السليم اللي احنا محتاجينه النهارده هو احنا دخلنا في قضيه هنا نعم يعني ذكرتنا بالشعار المشهور يعني الليبراليه انت حر ما لم ايه؟
ما لم تضر ما لم تضر ولكن الاسلام انت حر ما لم ما لم تعص الله نعم هو ده الفارق ما بين الاسلام والليبراليه يعني لما عايزين بنزل ناكد على هذا الجامعات المعنى يعني تتردد كثيرا جدا بين الناس انت حر ما لم تضر صحيحه عندك كمسلم انت حر ما لم تعصي الله اه طبعا نعم طبعا و و و واضرارك بغيرك ذنب يعني ما لم تضر ال- ال- النص ده من الجمله اضرارك بغيرك في الاسلام ذنب فيعني لما بنزل الجامعات دايما الشباب بيسالوا السؤال ده ايه الفرق بين الاسلام والليبراليه؟ فالاسلام الليبراليه انت حر ما لم تضر ولكن الاسلام انت حر ما لم تعصي ما لم تعصي الله سبحانه وتعالى. الحقيقه المعنى اللي كان يعني يعني يعني اللي بين حضرتك وبين الشيخ امين يعني اللي هو حتى لا يقال ان المروءه ضاعت بين الناس و نعم يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما القصواء الناقه بتاعته وقفت في الطريق وقفت في الصلح الحديبيه نامت فالصحابه قالوا خلقت القصواء خلاص بقى كبرت خلاص فقال والله ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق النبي بيدافع عن بهيمه فما بالك انت لو اخوك بقى اتقال عليه كلمه النبي ما رضاش ان البهيمه يتقال عليها كلمه ما رضاش ان البهيمه تتظلم فما بالك انت انك انت يا اخوك يعني انا ودكتور محمد علي واحنا جايين طول الطريق من المنصوره للقاهره بنتكلم في حته المروءه دي حتى لو قال ان المروءه ضاعت بين الناس حته الشهامه دي حته خلق الشهامه خلق الرجوله يعني يعني عايزين نقول يا اخوانا الشهامه من الايمان الشهامه من الايمان ان الانسان يبقى شهم ادي خلق اهو الخلق ده فين عندنا الخلق ده انا عايز اقول لك يا دكتور حازم الشهامه دي ولو هتفقد فيها روحك
ولو لو أنا لقيت- كنت لسه هقول ممكن الشهامه تضر لو لقيت بلطجي ما هي ما تبقاش شهامه لو مش بتضر لو اصلا لقيت بلطجي بيضر مسلم او بيضر اي حد مع حتى آلي وخرجت اليه تدافع عن عرض امراه او على مال مسلم او مالك انت شخصيا شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال يا رسول الله يا رايت رجلا جاءني لياخذ مالي قال لا تعطيه قال ارايت لا تعطيه ده طب ما هو ماسك مطوه ما ده انت البلطجي ما لا تعطيه ده هو يعني هو جاي ياخد مالي بيقول له سمعت طلع لي اللي في جيبك بيهدد ما هو بيطلع لك مطوه وبيقول لك طلع لي قال اللي في فإن جيبك قاتلني قال قاتله قال فإن قتلني قال أنت في الجنة قال فإن قتلته قال هو في النار يا سلام يا سلام انت رايح ده- للشهادة ما يعني يعني ده المسلم المروءة.
ده المسلم مسلم مش جبان المسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ده ب- ومش الرسول ومش أق- ندل يا دكتور حازم مش بس مش جمال ومش نادل وهو عكس الشهامه الندال عكس اللي الشباب انتشرت ده الرسول صلى الله عليه وسلم اقام غزوات يعني دكتور محمد بقى ايه يعني التقط مني ده لان احنا الاثنين ايه قعدنا ساعتين ونص هنتجنن من كتر خلق الشهامه في القران والسنه مش ممكن يعني يعني خلق رهيب فين الوقت ده انا معلش يا اخواني يعني انا انا انا الخلق ده مش عندنا يعني انا دلوقتي مش بكلم طيب ال- بتفسر غيابه بايه؟
ايه؟
بتفسر غيابه بايه؟
بفسر غيابه بان احنا بعدنا عن ال- الكتاب اللي بي- بيربي على هذه الصفات ده أنا- سوره القصص مثلا سوره القصص سوره القصص الدعوه كلها اتاخرت عشر سنين حلل معاه سوره بسبب نداله واحد لما لما قال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ده هو وكزه عشان يدافع عنك نداله واحد سيدنا موسى هرب 10 سنين عما رجع تاني الدعوه اتاخرت 10 سنين بسبب نداله واحد جوه الصف خدها بقى من الصفحه ناحية- اللي بعدها آه، اتفضل اتفضل يا دكتور حازم.
اتفضل اتفضل يا شيخ خدها بقى من الناحية التانية هتلاقي إن عشر سنين من حياة نبي كانت واقفة على كلمة مع واحد فقير ضعيف في صحراء مفيش حد يدافع عنه
مين هو؟
سيدنا موسى وعد الرجل انه ياجره 10 سنين قعد يشتغل عنده 10 سنين بكلمه اه لا ما هي الصفحه بكلمة- الثانيه بكلمة.
اه يعني يا.
انت عندك كلمة.
سوره القصص الصفحه بتاعه ال- الرجل ال- الندل ده اللي اللي ف- فضح يعني او قال على سيدنا موسى ان هو قتل والدعوه اتاخرت 10 سنين بسببه الصفحه اللي بعدها على طول سيدنا موسى راح مدين فداخل سيدنا موسى فلقى الناس بي- بي- بيسقوا سيدنا موسى جاي ابن كثير بيقول لك دخل جلد بطنه في ظهره من الجوع ماشي فوق ال 1000 كيلو من من مصر لمدين من الفيوم بقى ولا منين في عزيز لمدين فدخل جلد بطنه بيقول لك اخضر جلد بطنه من اكل ورق الشجر طول الطريق كو- طول الطريق حاف على رجليه وصل الجوع تخيلوا شكله ايه العطش شكله ايه ال- ال- المطارده من امن دوله مصر ايام الفراعنه شكلها ايه تخيل بقى وصل لقى الناس دول امله الناس دي لو ما حدش منهم انقذه خلاص مين الناس اللي هينقذه؟
بيسقوا نعم الناس اللي بيسقوا رايح عليهم عشان حد بقى يعني حتى يعني ربنا سبحانه يقول لك ايه؟ يقول لك ولما ورد ماء مدين ايه؟ وجد عليه أمة وجد علي وجد ده يعني واحد لقى الايه واحد لقى ال- ال- الحاجه اللي بيدور عليها وجد عليه امه من الناس يسقط سيدنا موسى جاي يقبل وجد من دونهم امراتين تذودان قال لنا ايه المنظر ده؟
شهامه
دول اندال نعم هو شهامته هو شهامته هو دول اندال ايه ده؟ بقى الاثنين دول ده المفروض ان هم ما يخرجوش البنتين دول من بيتهم اصلا ف- ف- بقى كمان دول يرجعوا ورا لما احنا نخلص يبقوا انتوا ادخلوا ش- اسقوا من الغنم بتاعتكم قال ما خطبكما الخطب ده الامر العظيم الجليل ما خطبكما قالتا في نفس واحد من لا كتر نسقي الكرب.
حتى يزال الرعاء نعم.
لا نسقي مش لن او آه. لا ده يعني الناس دي ما عارفوه.
بتسيبناش ولا يوم لا نسقي حتى يصدر الرعاء يعني حتى ما قالوش الرعاء الرعاء وابونا شيخ كبير طبعا ما سالش على ابوهم انما هم يعني ما صدقوا يا حد عنده شهامه حد عنده مروءه ابونا شيخ كبير يعني يعني يعني كانه بيقولوا له ايه يعني فساق لنا ثم تولى اليهم فورا خد القرار فورا انا جميل.
داخل دلوقتي في, في على المكتب ومعايا ورقه في غايه الخطوره بالنسبه لمصلحتي والموظف المفروض يمضيها لي انا داخل عشان يمضيها لي لقيته ماسك ست كبيره بيهزق فيها انا الوقت قدامي يا المبادئ يا المصلحه يا الاخلاق يا المصلحه يسكت واعمل نفسي مش شايف حاجه عشان يمضي لي يا اما ان انا اقف له انت ازاي تتكلم كده واقف للست الضعيفه دي كما قال تعالى في سوره الشهامه سوره النساء وان تقوموا لليتامى بالقسط وفي ايه تانية كونوا قوامين بالقسط اوعى تشوف مظلوم وتسكت سوره الشهامه العظيمه سوره النساء اللي من اولها لاخرها ربنا بيتحدث عن شخصيه طبعا لها مواضيع تانية طبعا كتير وشخصيه المؤمن الشهم يعني انا طبعا انا باليسار.
الدكتور محمد علي بقى يلتقط مني لا ده انا عاوز اقول دكتور محمد علي من خلال هذا الكلام آه، عاوز اقول احنا فعلا محتاجين لقدوه النبي لما ارسل آه، الى قومه كان عندهم انحدار اخلاقي آه، آه، آه، ربى فيهم الاخلاق نعم نعم خرج فيهم الصحابه اللي كانوا قدوه بعد كده ربى فيهم الشهامه ربى فيهم المروءه ربى فيهم الاخلاق احنا ازمتنا النهارده ازمه عدم وجود قدوه هي ال- ال- حضرتك سألت ازاي تتأتى هذه المروءة نعم. ازاي تتأتى هذه الشهامة يعني يعني او هذه الاخلاق بصفه عامه بالذات هذا الخلق اللي احنا يعني النهارده محتاجين مع ال- مع اللي احنا بنشوفه النهارده من انفلات امني من آه، مصاعب اقتصاديه من مشاكل كثيره جدا بنشوفها إيه، لو لو احنا عندنا ذره من ال- من اللي عندنا في ديننا يعني كان كلمه جميله كنا من يعني الدكتور حازم كان قالها لي في العربيه احنا اخلاقنا مبهره قوي يعني احنا لو تأملنا في أخلاق ال- المسلمين في القرآن وفي السنة وفي سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء شيء مذهل فعلا يعني لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني فتحت له مكة بسبب خلق الشهامة ده لما النبي صلى الله عليه وسلم آه، علم أن آه، بني كعب اعتدي عليهم وخرق العهد النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف الكلمة اللي قالها ده مش مسلمين قال إيه لا نصرت لا نصرت إن لم أنصر بني كعب فتحت مكة فتحت مكة كان سبب فتح مكة هذا الأمر لما النبي صلى الله عليه وسلم أقام حربا كاملة عشان امرأة اعتدى عليها اليهودي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم مروءة و- و- و- وهؤلاء ال- ال- دفاعا عن أرض امرأة لما فتحت حضرتك تعرف أن عمورية فتحت عمورية فتحت لهذا الخلق لما جاء قالت المرأة ومعتصمة فقام المعتصم بالجيش لينجد هذه المرأة لي- ليواسي هذه المرأة لينصر هذه المرأة المسلمة التي استنصرت به وشوف ربنا بيقول إيه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر النهاردة مين النهاردة بينصر مين النهاردة لما بيشوف حد قدامه ضعيف أو مسكين أو فقير بيسارع للنصر حضرتك تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى شرع الجهاد شرع الجهاد نعم. من ضمن أسبابه هذا الخلق لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ده الأصل القتال في سبيل الله من قتل تكون كلمة الله هي العلي شوف قال بعدها إيه والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ايه ده ألا هو احنا بنقاتل كمان عشان المستضعفين ايوه عشان نصره هؤلاء المستضعفين عشان الله عز وجل امرني ان انا اكون عندي شهام ان انا لما اشوف انسان ضعيف انسان مسكين انسان محتاج لمساعده ان انا النهارده حتى لو بذلت في ذلك دمي حتى لو بذلت في ذلك إيه إيه مالي حتى لو شوف ربنا سبحانه وتعالى قال على الانصار ايه والذين اووا ونصروا نصروا في وقت الشده قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان ايه ولو كان بهم خصاصة يعني حتى لو عندهم فقر ومع ذلك يؤثر على نفسه ومن يوق شح هي نفسه الخصاصه يا فأولئك دكتور محمد هم يعني المفلحون.
يعني الخصاصه دي اللي هي شيء خاصه الاحتياج يعني ايه؟ يعني انا معايا معيش غير 10 جنيه وبنتي عيانه وبنت دكتور محمد عيانه. يا بنتي تروح للدكتور يا بنته تروح للدكتور اديهم له وبنته اللي تروح للدكتور. انا معيش غير 5 جنيه يا انا اجيب اكل يا بيت دكتور محمد يجيب اكل قدهم له يجيب اكل ده انا انا انا عاوز ارجع لك شهامة.
ارجع لك في النقطه دي الرجولة، تحديداً ب- ب- المجدعة.
بمثل موجود في بلاد الغرب وهطلب حضرتك تعلق عليه لكن آه، بعد هذا الاتصال معنا الاستاذه هدى السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله اهل الجزائر
آه، أهلا بكم اهلا بكم اتفضلي يا آه، فندم أولا لي عظيم الشرف أن أتصل بكم وأتحدث مع أحسن شيخ هذا العالم وفي قناة مثل قناة الرحمة آه، ثانيا أطلب من مشايخنا الكرام أن يدعوا لي أمي بالشفاء العاجل
شفاه الله وعافاه آه، ثالثا أريد أن أستفسر لدي استفسارين الأول يا شيخ آه، نعلم أن دعاء الوالدين الوالدين مستجاب لكن في بعض الأحيان يا شيخ آه، أنا أعتني بأمي لأنها مريضة آه، تقوم بالدعاء لي الحمد لله تقول أني دائما راضية عليك آه، أطلب من الله أن يدخلك الجنة آه، ولا يعذبك أبدا لأنك قمت ب- بالاعتناء بي يا رب لكن يا شيخ آه، في بعض الأحيان أزعل وأنزعج منها وأقول لها لا أريد الدعاء لأن دعاءك لم يستجب لي آه، مجرد آه، أو الاستفسار الثاني يا شيخ أني
طيب لدي الشيخ مشكل كبير وهو أن نقص الإيمان آه، لدي نقص إيمان كبير الشيخ امين عاوز يقول لك حاجه
آه، أصلي وأدعو بخشوع لكن آه، عندما أستاذة أنا هدى.
أنتهي من الدعاء أقول أني آه، ربما لا يستجيب لي الله طيب آه، اسمعي الشيخ امين هقول لك ايه اتفضلي
آه، هو الحقيقه طبعا ما ينفع يعني البر البر ده نعمه نعمه نعم.
عظيمه جدا يعني و... والنبي عليه الصلاه والسلام قال الصدق يهدي الى البر فاذا كان البر موجود فاغنانا عن خطوه الى الجنه يعني البر مباشره نعم. البر يهدي الى الجنه فايه ليه ليه ايه الداعي ان ان انها تبقى عندها هذا القنوط مهم.
وهذا الياس والدتها بتدعي لها ليه تقول لها ما تدعيليش عشان دعائك هي- مش هيستجاب لي دي مسحه من مسح الياس ودي ده غلط وده حرام لان الله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء ونبي نعم.
الله ابراهيم قال ان ربي سميع الدعاء آه، آه، تعليق بسيط جدا في البيوت عموما ان خلق واحد ممكن ينزع من البيوت تنزع منه بركه الحياه كلها البيت كله البيت كله والله خلق واحد بس ينزع كل البيت يعيش في شقاء طول عمره وهو خلق الرفق سبحان الله يعني خلق برضه الرفق.
منظومه الاخلاق يعني تهدم بنيان خلق الرفق آه.
البيت كله قال النبي عليه السلام إذا أراد الله بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق وإذا أراد الله بأهل بيت شر نزع منهم الرفق وما نزع الرفق من بيت إلا إلا إلا من أشقياء من الاشقياء من أشقياء نعم. والنبي عليه السلام قال والرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه وعندنا بيت الشعر وما, المعروف وما حرم آل بيت من الرفق نعم. إلا حرموا الخير ده الحديث إلا حرموا الخير الحديث في الصلاة والسلام وعندنا بيت الشعر المعروف آه، انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا معنا ال- الاستاذه ميرفت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم والسلام يا مرحبا يا فندم
السلام عليكم شيخ محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي
السلام عليكم يا شيخ حازم ايوه يا اختي اهلا وسهلا كل عام وانتم بخير انت بخير والله مصلحة السلام عليكم شيخ امين وعليكم السلام ورحمة
كل عام وانتم بخير والله مصلحة وانت بخير وكل سنه وحضرتك طيبه تحب تقول لنا حاجه أتقدم بكل ش... أتقدم بكل الشكر والتقدير لشخصكم الكريم لما بذلتموه وقدمتموه وستقدموه من جهد متميز ومسمى نحمده لكم ونشكركم عليه ربنا يبارك فيك يا فندم تألينا شكرا المولى عز وجل يختص قناتكم بكل خير يا رب.
ويصرف عنا كل شر امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين عايزة شكرا أقول هنا جدا إن الأزمة ده- بس مش الإنسان المسلم الغير ملتزم الأزمة في الملتزمين الحقيقيين المنتسبين للإسلام لو ما في الظاهر حاجة وفي البطن حاجة تانية فالخائن في النهاية لابد أن يفتضح أمره وينكشف ستره ويقع فيما دبر من شر وفساد فالظلم والغرور فالظلم والغرور لا يدوم والبغي مرتع وخيم
شكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معنا معنا الاستاذ سيد السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل سنه وحضرتك ازيك يا طيب أستاذ أحمد يا مرحبا بك يا فندم بحيي على ضيوفك الكرام الدكتور محمد والدكتور أمين وخصوصا الدكتور حازم ربنا يبارك فيك ويوسع عليك
اكرمك الله يا اخي اهلا وسهلا كل سنه وحضرتك طيب الاسلاميه جميعا بعيد الاضحى المبارك ويعاد الله علينا جميعا وسلام من النبي للدكتور حازم بالله عليك سلام ربنا يسلمك من كل سوء ربنا يسلمك قدمك ورجلك وجبينك يا دكتور حازم والله بحبك في الله الله يعزك الله يعزك والله العظيم بحبك في الله ربنا يكرمك حضرتك بالله عليك ما تحرمنا من رؤيتك على الشاشه باذن الله على قناه الرحمه ويجعلها مناره للاسلام ان شاء الله وينصر مصر جميعا والامه الاسلاميه جميعا يا رب العالمين شكرا جدا على اتصالك وسمع حضرتك طيب ربنا يتقبل منا ومنك شيخ امين سريعا يعني جدا لان وقت الحلقه خلاص يعني آه، احنا بنتكلم عن القدوه وغياب القدوه وشيء من هذا القبيل في عندنا مثل سا يعني يعني سايد وشائع بين الناس تتعامل معه طبعا نقط ولا تتعامل مع مسلم مفهوم
إيه، ما هو ما هو واضح يعني تتعامل مع كافر او تتعامل مع آه، يعني ايا كان وما تتعاملش مع مسلم ليه؟ إن- هي اولا المشكله ان ممكن يكون في مسلم فعلا سيء الخلق ممكن بيسيء الاسلام كله اه طبعا صحيح طبعا يعني سبحان الله ده يعني او انا أنا برضو عايز اقول كلمه في بنات كتير لما تيجي تتجوز بتتجوز آه، واحد عنده لحيه وبيصلي و- وكده ونسيت تنظر لخلقه النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه نعم النبي جمع بين الدين عليه الصلاه والسلام والخلق ده ده حاجه وده حاجه واحد بقى هو زوج م- متدين لكن ما عندوش خلق معايا يفتن زوجته تاجر متدين بس ما عندوش خلق معايا يفتن اللي بيشتغلوا معاه اللي بيتاجروا معاه واحد متدين آه، آه، ص- يعني صانع متدين ولكن ما عندوش خلق ملتزمين يا شيخ امين امراض المجتمع فيهم بس مع لحيه وصلاه في الجامع يعني احنا عايزين نبقى ما هو ما هو صادقين.
معلش يا دكتور حازم هو ايه السبب في ال- في الافه اللي قالها الاخ احمد؟
آه.
إيه، سبب بسيط جدا ان ال- ال- فلان الفلاني اللي اللي الناس خدت عنه هذه السمعه الطيبه ان هو تاجر امين وان هو بيحسن اليهم في التجاره هو ده حمل هذه الرساله هو قصد يعمل كده مم.
هو قصد يوصل لهم كده لكن للاسف عموم التجار المسلمين عموم المعاملين المسلمين هو في من نوع عنوان هو مش على في دينه.
دماغه نعم.
هو ممكن يغش وممكن يعمل ممكن كده لانه هو مش حاسس بالمساله هو قضيته ان هو ايه يكسب لكن قضيته ان هو هيبقى علامه قضيته ان هو فعله ده إنه شاور هيعمل صورة سمعه الالتزام عامه في الدنيا.
انا امبارح يعني يمكن امبارح احد اقاربي بيقول لا انا ما اشتريش ابدا من تاجر ذهب مسلم ليه؟ ليه؟ اصل احنا اتضحك علينا قبل كده ممكن يكون ضحك علينا من واحد لكن شوف شقاوة خلاص جمله اتقالت واخد خليتها الثانيه الثالثه هو المشكله ان هو مش معتقد ان اساء بيسيء الدين كله انا هرد عليك بواقعه عشان نعم.
نعرف الفرق ما بين المسلم وغير المسلم فعلا ساعه العهود والكلام والمعاملات وهو حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه هو وابوه نعم لما جم مهاجرين من المدينه لم- من مكه الى المدينه وكانوا من اواخر الناس اللي هاجرت راح آه، مسكوهم الكفار رسموا.
رايحين فين؟ قال لهم رايحين المدينه ما طب رايحين تعملوا ايه؟ احنا رايحين مهاجر- يعني رايحين مسافرين لينا بعض المصالح قالوا لهم هنسيبكم بس بشرط ما تقاتلوش مع جيش محمد صلى الله عليه وسلم ضدنا معايا فاعطوهم العهد عشان يت- يتركوهم وتركوهم لما اقيمت غزوه بدر ودي اول غزوه والناس كلهم تجهزوا كل راح يقاتل وكانوا 300 وشويه قدام 1000 وشويه يعني ثلاث اضعاف للكفار قدام واحد مسلم فبي فتذكر حذيفه بن اليمان شوف تذكر عهد مع كافر ومشرك و- وفي غزوه والعدد المسلمين قليل و- لكن ما بينسوش مبادئهم ما, بي... ما بيغيروش ما نفسهم.
بيتلونوش حتى لو يا مع شيخ. غير المسلم.
حتى مع مع كافر نعم. هتقاتل مع رسول الله ضده عشان تنصر دينك مبدا معايا مبدا فراح حذيفه بن اليمان يقول للنبي عليه السلام قال يا رسول الله لم يتركونا حتى اعطيناهم العهد والميثاق الا نقاتل في جيشك ضدهم قال ووعدتموهم قال نعم قال اجتنبوا الحرب اجتنبوا الحرب الحديث صحيح قال وجنبهم الحرب ضد كفره ضد كفره قال مع كمان النبي الروايه جميله نوفي اليهم عهدهم ونستعين الله عليه الله قال نوفي اليهم عهدهم طب عهد ايه؟ ده احنا دلوقتي عهد ايه؟ واحد كافر يعني انت لو عامل عهد مع اسرائيل معايا ويجي النبي عليه الصلاه يوفي لهم بعهدهم حاجه عظيمه بس ده مش معناه بقى موضوع الغاز وموضوع لا دول ناصبين علينا وسارقيننا واخدين فلوسنا يعني عشان ما حدش يترجم الكلام ده ما هو هيجي يجي لك واحد يقول لك ايه اه ما هو النبي عليه الصلاه والسلام امر بالوفاء بالعهد فاحنا نافي عهدنا مع اسرائيل لان احنا كاتبين غاز وكاتبين حاجات ونوفي لهم عهدهم لا دول دول دول حراميه دول سارقين اساسا دي, دي ما فيش بيننا وبينهم عهد معايا في مسائل هو كان بيدين في الديات اللي كل شويه اليهود يقولوا لنا انتوا هتخرقوها هم خرقوها كام مره هي صحيح كتير قنابل جداً.
الفوسفور اللي نزلت على اخواتنا دي مش خرق ليها هو مذابح الاقصى دي مش خرق ليها وقتل المصريين.
هو الحفريات اللي تحت المسجد الاقصى دي مش خرق ليها هو اللي عملوه فينا ده كله مش خرق ليها احنا ليه سب... ليه إذن.
مضارضه الدنيا في ديننا اذا ال- ال- العيب في المسلم وليس في الاسلام جميل قوي هذا القيد العيب في المسلم وليس في الاسلام بس يا ريت الناس يفهموا الكلام.
عايز تعرف الاسلام ما تعرفوش من المسلمين
اقرا عنه معايا اعرفه من مصادره كتاب وسنه بس ولا تشفامين لكن ما- مالكش دعوه الكلام ده مش بالمسلمين هينفع نقوله للغرب ولا ينفع نقوله ده للمعلم انت لازم هو شيخ حازم شيخ يعني حازم لا هو مش هيقتنع غير لما يلاقي المسلم قرآن يمشي على الأرض الصحابة كان عندهم قرآنين نعم قرآن يتلى وقرآن يمشي على الأرض نعم لم لازم يبقى ال- الناس اللي مقبلة على الله قرآن يمشي على الأرض الم... عشان القرآن اللي يتلى يجيب تأثيره مع الناس المشكلة ان ال- ال- ال- ميديا الاعلام مش في ايدينا ميديا الاعلام دايما تسلط ان اصحاب الاخلاق العالية هم دايما كلمة الحق كعصا موسى نعم.
تشق بها البحار وتفجر بها الينابيع من الجبال احنا بنعمل افعال الحق وبنقول كلمة الحق وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى اللي بينشر وربنا اللي بينصر وهو اللي لما قال رب- كده يا دكتور حازم مش هو قال فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع نعم.
الناس.
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض يعني احنا دلوقتي مثلا باذن الله سبحانه وتعالى الجمعه اللي بعد الجايه لاخواني جميعا واخواتي واخواني جميعا يعني ال- المليونيه المطلب الواحد يعني ايه مليونيه المطلب الواحد فجاه طلع علينا المبادئ الفوق دستوريه ايه المبادئ الفوق دستوريه ديت واحد مصر دولة مدنية ديمقراطية مدنية من ال civilization لا مدنية من ال secularism civilization يعني دولة حضارية إنما مدنية secularism يعني دولة علمانية ديمقراطيه امال فين ان الحكم الا لله ديمقراطيه طب رأ- المبدا الثالث لا يجوز اقامه حزب على اساس ديني قال لا، يعني الديمقراطيه بتاعتكم جت على كل حد الا على القران والسنه على كل حد وعند ربنا لا الدين ده بره لا يجوز اقامه حزب على اساس ديني رقم ال- التسعه ال- الجيش هو الراع هو ال- ال- الحافظ او الراعي او ما شابه من الالفاظ يعني نعم لش على الشرعيه الدستوريه يعني ايه عش- يعني جيش تركيا بقى جيش تركيا بقى جيشنا اللي هو ان لو جه واحد قال انا هحكم باسلام ما هو نجم الدين اربكان في تركيا يوم ما جه قال اسلام الجيش قام نازل واخده رميه في السجن وقام لغي ال- لغي الوزاره مع انها انتخابات لانه راعي على الشرعيه الدستوريه العلمانيه هناك هو يقول لك انا راعي على الش... على على على هذه الشرعيه الدستوريه يبقى اذا ال... يعني طبعا هذا كلام ظالم وهذا كلام لا يقبل ولن يقبل ولن يقبل ونحن يعني ازمه يعني نحن يعني لا ننظر الى اي احد احنا ما بنقيمش مبارك بدايه انه صلح الاقتصاد ولا بوظ الاقتصاد نعم.
ما بنقيمش المجلس العسكري ان هو صلح الاقتصاد ولا بوظ الاقتصاد احنا بنقيم الجميع انه طبق الشرع ولا ما طبقوش فان لم يطبقوا شرع الله فهم ومن سواهم سواء وهم ومن يعني يعني يعني ومن سماهم الله يعني في المطلب القرآن الواحد ايه يا دكتور سواء جمعه المطلب الواحد اللي هي الجمعه اللي بعد الجايه يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى الجمعه اللي بعد الجايه في ميدان التحرير باذن الله جمعه المطلب الواحد اللي هي المطالبه بتسليم السلطه للمدنيين يعني ايه يعني الدستور مش مش بس المبادئ الفوق الدستوريه تتلغى ده لو السلطه لو المبادئ اتلغت وال- والدستور اتكتب في ظل وجود يعني عسكر يحكموا البلاد طب ما هم هيفرضوا على اللي هيكتبوا الدستور مبادئ غصب عنهم يكتبوها حازم، لازم المبادئ الكلام ده- لازم الدستور نعم.
يكتب والذي يحكم مصر مدنيين لازم الدستور يكتب والذي يحكم مصر مدنيين كلام احنا بنقوله ليه انا راجل دلوقتي مش راجل سياسه مش طالع اقول الاقتصاد هيزيد والاقتصاد هيقل انا دلوقتي راجل دعوه طالع اقول جنه ونار نعم.
طالع اقول في شريعه ومفيش شريعه طالع اقول ان شرع الله فوق الجميع وشرع الله يجب ان يطبق ان الحكم الا لله فحكم الجاهليه يبغون فاذا يا اخواني احنا نازلين ليه عشان احتساب نوايانا عشان نحتسب نوايانا احنا نازلين عشان شرع ربنا نازلين عشان حرام وحلال نازلين مش قضيه اقتصاد لو بقينا اقوى اقتصاد في الدنيا ودخلنا جهنم كسبنا ايه لو بقينا اقوى حكم في الدنيا وما دخلناش الجنه كسبنا ايه يبقى اذا يعني يعني هذا من اجل شرع الله إيه، سبحانه وتعالى ومن اجل الجهر بكلمه الحق اللي احنا بقالنا ساعتين بنتحدث عنها باذن الله سبحانه وتعالى آه، مشاهدينا الكرام على العموم احنا فعلا محتاجين لثوره، ثوره عامه، ثوره في الاخلاق، آه، ثوره على السلوكيات الفاسده، آه، ثوره بكل ما تحويها الكلمه من معنى، ثروه تدفعنا الى مكارم اخلاقنا، ثوره تزكينا، تنقينا، تهذبنا، تدفعنا وترفعنا الى ما كنا ودائما نحلم به دائما على طول الطريق. ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواؤه معقود ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد صلى الله عليه وسلم فيها محمد لا سواه عميد كونوا دعاة للفضيلة واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد مشاهدي الكرام أشكر باسمكم في نهاية في نهاية هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أمين الأنصاري شكر الله لك الله يبارك فيك يا أستاذ.
والشكر لكم أيضا ولفضيلة الدكتور حازم شومان على ما يعني حماثته التي تعودنا عليها دائما في حلقاته المستمرة شكرا لك دكتور حازم اكرمك الله يا أستاذ.
كما أشكر أيضا ضيفي آه، الذي يشرفني في حلقاتي لأول مرة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد علي شكرا الله لك نورتمونا اكرمك الله مشاهدينا الكرام الشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة لكم منا أطيب المنى وأرق التحية وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله